قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وحشتني أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعافينا وإياكم من البلاء اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم آمين يا رب العالمين إخوتي كيف حالكم مع الله أرجو ألا يكون هذا السؤال مكررا تقليديا وإنما حاولنا في آخر لقاء التقينا فيه أن نطرح بعض الأسئلة التي الإجابة عليها هي الإجابة على هذا السؤال كيف حال قلبك مع الله أنا عايز أسأل النهاردة الليلة دي وتحديدا أخبارك إيه مع ربنا معلش آسف في وسط هذا الضجيج والصخب و... والعك في وسط واقع أليم مرير كيف حالك مع الله أيها الإخوة إنني كثيرا ما ذكرتكم وأنا أحبكم في الله ولا أدري هل يحق لي أن أقول أن فئة فضفضة آه، لقائنا الجمعة هذه الطبقة اللي أنا بقول في دعائي لما أكون في الكعبة يا رب إخواني بتوع فضفضة لما أكون عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له يا سيدي اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إخواني بتوع فضفضة بيسلموا عليك أنا بقول إن هذه الفئة اللي إحنا بقالنا سنة النهاردة ماشيين في الطريق إلى الله في وسط هذا اللغط أحوالكم إيه مع ربنا رجائي وأملي في وجه الله جل جلاله إن إحنا نكون بمنأى عن هذا اللت والعجم آه، تعلمنا وعرفنا أن الدين معناه الخضوع لله رب العالمين أن الدين معناه يوم الدين يوم الآخرة النظر إلى الآخرة وطلب الجنة إن الدين مش لعبة مش تهريج مش أهواء مش أمزجة أرجو إن إحنا نكون رسينا على كده اسمع قول ربك جل جلاله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أهل النار بينادوا على أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله شوف بقى لما يبقى أهل النار بيقولوا لأهل الجنة صبوا علينا شوية مية الحقونا بشربة مية بلوا رقنا ببق مية أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله عارف إن دي درجة من العذاب عجيبة أن تعلم إن جنبيك واحد منعم في غاية النعم وأنت في أشد العذاب ده نوع تاني من العذاب فوق العذاب أهل الجنة يردوا آه يقولوا الآية في سورة الأعراف كلنا عارفينها قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ربنا ذكر أربع أسباب لحرمان أهل النار من هذا الماء السبب الأول هؤلاء المحرومون اتخذوا دينهم لهوا لهو لهوا ولعبا لهو لعب تهريج وغرتهم الحياة الدنيا مغرورين قوي بنفسهم مغرورين بالدنيا اللي هم عايشينها ونسوا لقاء يومهم هذا هو ده معلش اخوتي واحبتي انا والله احبكم في الله اللي جاي اذكر بيه النهارده انت فاكر الاخره انت متاكد انك هتموت انت عايش الاخره في هذه الدنيا انت فاكر الكلمه اللي انا دايما بلح بيها عليك هتقابل ربنا بايه تحب تقابل ربنا بالحال اللي انت فيه ده تقدر تقف قدام ربنا كده وانت كده ينفع طب هتقول له ايه هي دي الجو النمط المود اللي احنا عايزين نعيش فيه يا مسلمين ان احنا هنموت وهنقابل ربنا وهيسألنا اللي احنا فيه ده ينفع وهنا نيجي الواحد ربنا أكرمه بالالتزام بالدين وحب الدين بدأ يتوب تاب من معاصي كتيرة وأقبل على الله وسمع الطريق إلى الله عز وجل وبسأله دلوقتي أخبارك إيه؟ يقول لي والله ملخبط والله مش مظبوط مش عارف مالي بقوم وقع حاسس ان انا مش مش صح قوي والسؤال طب ليه ليه انت بتقوم وتقع ليه ليه انت بتقرب وتبعد ليه ليه انت بتتراجع ليه انت بترجع لورا ليه انت مش بتعلى لفوق بتنزل ليه هي دي وقفة النهاردة لماذا نعصي الله وانا بتكلم مش على العصاة في حد في خصوص العصاة اللهم تب على كل عاص مسلم اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم اهد عصاة المسلمين اللهم ألن قلوبهم اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك دلنا بك عليك اهد قلوبنا إليك نعم إخوتي المقصود أنت أو والله والله أنت تحديدا أنت لما أنت قربت من ربنا ودقت دقت حلاوة القرب دقت حلاوة الطاعة دقت حلاوة الذكر وحلاوة تلاوة القرآن وحلاوة الصلاة والسجود وحلاوة الدعاء والخشوع وحلاوة حضور القلب في أي لحظات من اللحظات دقت أنت إيه اللي رجعك تاني تعصي ربنا إيه اللي رجعك تاني تعصي ربنا لو سمحت بطل تشوش علينا اقعد اهدى افضالي شوية ممكن الله يكرمك ترمي التليفون خلاص عايز اسألك انت برضو ما زلت انت ليه بتعصي ربنا ليه مش انت بتصلي بتعصي ربنا ليه مش انت قربت من ربنا وتبت من حاجات كتير فاضل لك ايه وانتي بعد ما اتحجبتي هتفتني تاني بعد ما ربنا هداكي هتضلي بايديكي انتي انت السبب في اذى نفسك وفي تضييع نفسك انت اللي بتضيعي نفسك انت اللي بتلتفتي عن ربنا وتبعدي عنه فالتفاتك دي بتضيع حالك معاه انا عايز اقف الليله دي مع هذا العنوان لماذا نعصي الله زي ما قلت لكم مش العصاه والمذنبين مش العصاة والمذنبين أنا بتكلم على المطيعين أنا بتكلم على الملتزمين أنا بتكلم على أهل الدين ليه وانت ماشي مع ربنا ليه وانت بتدعي حب ربنا لسه بتعصيه وبتتراجع لورا وبتنزل لتحت ليه يقول ربي وأحق القول قول ربي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى اسمع إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم آه اللي رجع في كلامه بعد التزامه الشيطان سول لهم وأملى لهم طب الشيطان قدر عليهم ازاي اسمع الآية اللي بعدها على طول في سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه ما انت حتى بطلت الصلاة على النبي الله يتوب عليك صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكمان صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اسمع الآية تاني من سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الذين ارتدوا على أدبارهم ارتدوا على أدبارهم رجعوا بظهرهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم لا إله إلا الله الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا لورا نزلوا لتحت الشيطان سول لهم شيء عجيب جدا ان لفظ التسويل بتاع النفس يجي هنا مع الشيطان قال كذلك سولت لي نفسي الشيطان دايما تيجي معاه كلمة وسوسة هنا جاية مع الشيطان كلمة سولة وده إعجاز كلام الله جل جلاله ال ال الكلمة لها معنى ولها وضع ولها وجودها بهذه بهذا المعنى هنا في هذا الموضع لابد لها هدف وغرض ده ربك حكيم وإنه لكتاب عزيز فلذلك كأن المعنى هنا الشيطان سول لهم التسويل تسويل النفس فكأن الشيطان راكب النفس فجت وسوسة الشيطان تسويل من النفس يبقى نفسك هي السبب والشيطان دخلك من جهة نفسك الأمارة بالسوء الشيطان سول لهم وأملى لهم أملى خدعهم مكر بيهم لف ودار عليهم أملى لهم سبحان الله العظيم ليه ليه الشيطان قدر يدخل لك ليه الشيطان قدر يقدر عليك رغم ان كيد الشيطان كان ضعيفا ليه ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر آه. سنطيعكم في بعض الأمر قالوا للي ما بيحبوش الالتزام للي ما بيحبوش الدين للي بيكرهوا أهل السير إلى الله وأهل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى قالوا لهم ماشي سنطيعكم في بعض الأمر مش هنطيعكم في الامر كله سنطيعكم في بعض الامر كانه لما التزم بالدين لما لبست النقاب وحد كلمها قالت لا ده يعني لظروف معينه يعني لما التحى حد كلمه قال والله انا خايف بس هي يعني فتره كانت في ظروف وانا بس سايبها كده يعني محرج بس مش مش اكتر يعني لكن كده كده هحلقها كده كده هقلعه كده كده انا مش انا فعلا مش مرتاح لا لا لا انا مش مصدق الناس دول لا فرض ولا بتاع بس يعني سنطيعكم في بعض الامر شوف والله يعلم اسرارهم أس اسرارك ربنا مطلع على قلبك ربنا يرى ضميرك ربنا يعلم مكرك ربنا يشاهد اضلالك ربنا مطلع على تنكرك للدين وتخليك عن الدين خوفا من البشر وتنازلاتك عن الدين من اجل الخلق والله يعلم اسراره اه ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر في بعض الامر يا اخوه انا والله بحبكم في الله يا اخوه يا مسلمين يا عباد الله يا اهل الدين هذا الدين دين عزيز دين عظيم احنا على دين مفيش حاجة بنستحي منها ولا بنخاف منها مش انا قلت في اخر حلقة ان من معاصي القلوب انك تأنف من شيء من الشرع من معاصي القلوب الشاهد ان احنا لازم يا ناس يا مسلمين يا موحدين يا أهل السنة يا أهل الدين يا أهل الله يا طالب الوصول إلى الله يا مر مرتجين رضا الله يا محبين خليك خالص لله عشان يخلصك من اللي انت فيه شوف الآية الثانية في سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في غزوة أحد وفي المواجهة في ناس فرت اللي فروا دول فروا ليه ربنا يقول استزلهم الزلل استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا بسبب ذنوبهم بسبب معاصيهم اخوتي ما زال السؤال قائما لماذا نعصي الله احنا بنعصي ربنا ليه بعد أن جاءنا الحق إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا قولوا آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور نعوذ بك من الضلال بعد الهدى اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم إنا نعوذ بك من المنع نعوذ بك من المنع بعد بعد الهداية والعطاء اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء يا رب إخوتي أشد شيء على الإنسان أنه يضل بعد الهدى قال سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون أنا عايز أتساءل دلوقتي لماذا بعد أن نمشي في الطريق خطوات ننتكس وتنتكس أحوالنا لماذا لماذا تعود لنا المعاصي والشهوات لماذا تعود لنا المعاصي والشهوات أشرس من الأول لماذا لماذا لماذا لماذا نتفلت راضين مختارين لماذا لماذا نظل حريصين على الدين حتى بعد التفلت ونتألم ونتمنى ونشتكي ونسأل ونعاود ولكن مع الإصرار على ما نحن فيه من فتنة لماذا لماذا لماذا يظل أمل العودة خاطر يراود أماني تقال ولكننا لا نقاوم بجد لماذا لماذا لماذا أيضا تفشل كل المحاولات لماذا تنهار المقاومة ونستمر في الإضلال والضلال لماذا هذه أسئلة تتحدث عن واقع كثير ممن ساروا معنا في الطريق خطوات وعين ما زالوا ما زالوا في الهوى والضياع والمعاصي والغفلة لماذا الأسباب واحد وجود إصرار على بعض المعاصي لم يتخلص الإنسان منها الآية بتقول كده إن الذين استزلهم الشيطان إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا بذنوبهم ومعاصيهم الناس دول اللي تولوا وقت المواجهة وقت الثبات وقت ال ال الوصول وقت القرب لربنا سبحانه وقت ما كان مطلوب ان هو يتجه يصمد يثبت تولى انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا للاسف الشديد ففي ناس اتحجبت بس لسه بتسمع مزيكا اتحجبت بس لسه بتتفرج على حاجات وحشه اتحجبت بس لسه برضه بتاخر الصلاه اتحجبت بس لسه لها صداقات وعلاقات اتحجبت بس لسه في غلط هو ده السبب سبب بقى قسوة القلب سبب لأن المعاصي دي عقوبات الفتن دي عقوبات التزم ومشي في الطريق لربنا وقرب وفهم وعمل بس لسه لسه بيدخن لسه بينام عن صلاة الفجر لسه بيكذب لسه بينافق لسه بيبص للنسوان لسه لسه له معاصي لسه بيخلو بمعاصي ربنا تاب وما تابش رجع وما رجعش قرب وما قربش هي دي اول سبب الاصرار على المعاصي يا جماعه انا عايز اقول دلوقتي واقف على كده نقطه مهمه جدا وخطيره جدا ولازمه لازم نفهم يا شباب لازم نفهم يا مسلمين لازم نفهم يا احبتي في الله ان احنا بنتعامل مع رب عظيم قدير معلش الكلمة دي لازم تيجي معانا الليلة دي كتير الدين مش لعبة يعني لما تسلك سبيل الدين والطريق إلى الله عز وجل وعي وع- وطالب رضاه سبحانه وتعالى ما هيش لعبة القضية هنا إنه لقول فصل وما هو بالهزل لازم تبقى عارف انك بتتعامل مع رب عليم قدير كبير رقيب قريب سبحانه وتعالى فكونك تنكر على ربنا ده اللي بيضيع منك دينك ده السبب الاولاني السبب الثاني اللي جه في الايه ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر ليه بقى؟ الموالاه القلبيه للعصاه والكفار وحط تحت منها بقى من الموالاه مخالطتهم ومشاهده اعمالهم الرضا بهم ونفاقهم وطلب رضاهم التعاون على الاثم والعدوان مجاراتهم وعدم الانكار عليه هي دي المصايب مصايب المولاه القلبيه للكفار ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم كلام ربنا حق فصل قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا النهاردة اللت والعجن والكلام في الدين بغلط وبباطل وبتهريج وبمزاح وبتريقة وبشماتة قول زي ما انت عايز وانت قاعد ها بتضحك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لازم الإنسان من أسس التوبة من أسس السير إلى الله هجر المعاصي وأماكن, وأماكن المعاصي وأهل المعاصي تغيير الشلة تغيير البيئة الإقامة في بيئة إيمانية وكلنا عارفين قصة الرجل الذي قتل مئة نفس والرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن قومك قوم سوء إن قومك قوم سوء وإن في بلد كذا قوم يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم اخوتي قضية الموالاة القلبية قضية مشاهدة المعاصي قول لي طيب آه، هنروح فين المعاصي في كل حتة لا خالص لا يشكو الفتنة إلا مفتون اللي عايز أهل الطاعات هيلاقيهم واللي عايز أهل المعاصي هيلاقيهم اللي عايز يسمع خير بيسمع واللي عايز يسمع شر بيسمع نمرة ثلاثة من الأسباب هو كان نمرة واحد إيه ها قول أنت أه أنت أنت أه هو أنت كان نمرة واحد إيه نسيت طبعا مش معايا ما انت قاعد تلب- تلعب بتسمع كلمه وبتفوت منك عشرة مش هزعق لك اما اشوف اخرتها معاك حقك عليا نمره واحد كان وجود اصرار على بعض المعاصي اثناء الهدايه والتوبه وكانت نمره ايه اتنين ايه يا ست انت بقى ايوه يا ست الكل ايوه يا ست هو انت ولا انت دريانه برضه قايمه قاعده من اقعدي لك في حته بقى الله يرحمك الموالاه القلبيه للكفار والعصاه والفجار والفساق مخالطتهم رؤيه المعاصي تعاون على الاثم والعدوان عدم الانكار دي نمره اتنين يبقى نمره واحد وجود اصرار بعد التوبه يتوب ويصلي ويبطل سجاير ولسه بيعمل كذا وكذا وكذا تتحجب ولسه بتعمل كذا وكذا وكذا ثلاثة الالتفات القلبي إلى المعاصي والشهوات الالتفات القلبي إن قال ابن القيم عليه رحمة الله لما اقول ابن القيم قولوا الله يرحمه اما اقول اسم حد من الصحابه قولوا رضي الله عنه لما اقول اسم سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قولوا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما اقول الله قولوا سبحانه وتعالى جل جلاله خليك خليك ذكار لله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مخلصين لك منيبين مخبتين لك أوابين لك توابين لك محبين يا رب العالمين آه، ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إيه ومن علل التوبة التي هي عللها التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فربما تنفس وربما هاج هائجه تاني تاني تاني طب ادفع اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ابن القيم بيقول ايه ها التفات القلب إلى الذنب آه ان القلب يلتفت يا اللهم اني اعوذ بك من ذلك اللهم لا تبتلنا بذلك اللهم اعصمنا من ذلك اللهم احمنا من ذلك اللهم اصرف عنا ذلك ان القلب يلتفت يا يا يا دي تبقى مصيبة كبيرة قوي ان القلب هو مقبل على الله انا مش قادر اتصور الكلام ده ان القلب هو مقبل على الله ومنطلق الى الله وسائر الى الله القلب يتلف يا اللهم انا نعوذ بك من ذلك اللهم لا ترنا ذلك اللهم لا تشهد علينا بذلك انك تبقى مقبل على الله ما تروح ملفوت عنه ده حتى سوء ادب مع الله لانك وانت مقبل على الله الله بيقبل عليك من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا من أتاني يمشي هرولت إليه شوف أنت ماشي ربنا إلى الله عز وجل الله جل جلاله يهرول إليك رحت أنت ملتفت عن ربنا وتركته أعوذ بالله من ذلك اللهم إنا نعوذ بك من ذلك اللهم الطف بنا وثبتنا اللهم اعصم قلوبنا من ذلك التفات القلب وشوف يلتفت عن ربي الكبير الجميل المتعال العظيم الودود الى المعصيه القلب يلتفت من الرب الى المعصيه تذكر حلاوه المواقع اربعه من الاسباب الجهل بمكر الشيطان كانت واحد الاصرار على بعض المعاصي واثنين الموالاه القلبيه للفجار واهل الذنوب والكفار ثلاثة الالتفات القلب إلى الذنب التفات القلب إلى الذنب أربعة الجهل بمكر الشيطان الجهل بخطورة الشيطان قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه شايفك وانت مش شايفه ده أخطر ما في الشيطان ان انت مش شايفه ولا مقدر الشيطان عياذا بالله جل جلاله آه، خطر مصر واقسم قدام ربنا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين بعضنا عايش في الحياة بيروح ويجي ويعمل ويسوي وناسي ان في حاجة اسمها شيطان وناسي ان هو له قرين قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فليك قرين شيطان لازق فيك ما بيسيبكش لا ليل ولا نهار من يوم ما اتولدت ووكل بيك شيطان لأن اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم اصرف عنا كيد الشيطان رب نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون الشيطان قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينصب الشيطان عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأشدهم فتنة أقربهم منه منزلة الشيطان كل يوم ينصب لنفسه الملعون عليه لعنة الله عرش على الماء كأنه بي بي- يعني الكبر بتاعه بيعمل إله آه، ألا لعنة الله عليه آه، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء فهو بينصب عرشه على الماء ويقعد ويلم الشياطين حواليه القريبين منه الحاشية بقى المقربين منه هم الأخطر ثم يبعث سراياه انت روح خليك مع فلان وانت خليك مع فلانه وانت خليك في الحته الفلانيه وانت يبعث سراياه ده الشيطان ابليس كل يوم مش كل يوم شايف فتن جديده يقول له انت روح على قناه كذا وانت روح على قناه كذا وانت خليك مع الشيخ فلان وانت خليك مع الدكتور ال- خليك مع آه، الحاجه فلانه مع الاخ فلان خلينا في الناس بتوعنا اللي محدش هيزعل مننا اه لما قالوا لسيدنا عبد الله بن عباس اليهود بيقولوا نحن لا نوسوس سيدنا عبد الله بن عباس ضحك قال لهم هو اليهود هيوسوسوا ليه الشيطان هيعمل ايه بوسوستهم يعني اذا كانوا هم ضالين ضالين دول ضمانهم خلاص انما يوسوس الشيطان دي المقبل على الله فالشاهد يا اخوه الجهل بالشيطان اللي مش عارف الشيطان بقى الشيطان يلعب بيه الكوره الشيطان يوديه ويجيبه زي ما هو عايز شوف آه، الآية الخطيرة دي قال سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم لا إله إلا الله والله كلام في منتهى الخطورة ان الشيطان يبقى معاه الاسلحة دي كلها وممكن منها وانت مش دريان ان الشيطان له صوت مستفز احيانا انت قاعد في البيت مش هنقول انك ماسك المصحف ولا بتصلي بس قاعد كافي خيرك شرك تلاقي حاجة بتنغزك اخرج وانت قاعد نايم في سريرك زي ما بقول لك كده انا مش هقول لان انت بتصلي ولا ماسك مصحف ولا بتذكر ربنا ولا حاجه ابدا نايم في سريرك راقد في سريرك وقاعد ما بتشوفش حاجه ولا بتعمل حاجه خالص وتلاقي حاجه بتنغزك افتح تلفزيون ادخل على النت ويوقعك في كبائر كنت في غنى عنها وانت طيب وملتزم واهل دين تأمل معايا الآية تأمل تأمل واستفزز من استطعت منهم بصوتك اللي تقدر عليه بصوتك مش أحيانا تبقى قاعدة ماسكة مصحفك ولا قاعدة في حال طيب كده مع الله عز وجل يروح شيطان جايب لك مكالمة كلمي فلانة وتبدأ حالات الغيبة والنميمة والكلام المعاصي والذنوب والفحش مش أحيانا تبقى قاعد كده وحاسس بسكينة يروح الشيطان داخل في دماغك وتفكر في حاجات وحشة واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك الشيطان عنده فرسان راكبين خيل وفرقة مشاة خيلك دول الفرسان ورجلك الرجالة الذين يمشون على رجليهم يعني على أرجلهم فرقة مشاة كتيبة مشاة وكتيبة فرسان وبيحارب الشيطان بيحارب بيحارب عشان يضلك بيحارب عشان يضيعك بيحارب عشان يأذيك بيحارب عشان يصرفك الشيطان بيحارب بيحارب وأجلب شوف الحرب أجلب عليهم حتى فيها كلمة جلبة جلبة يعني ضوضاء يعمل لك دوشة في دماغك كده بصو- بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد شاركهم في الأموال المشاركة في الحرام والأولاد إن الإنسان ينسى نفسه عند الشهوة حتى مع زوجته حلاله فيشاركه الشيطان وعدهم آه من أكبر أعمال الشيطان الوعود والأماني الشيطان شغلته الكلام في ناس كده شغلتهم الكلام يعرف يتكلم كويس قوي واحنا هنقول دلوقتي مشكلة كبيرة جدا ان في زي ما الشيطان ابليس ده جني الا ابليس كان من الجن ففي ابليس الجني واولاده من الجن شياطين شياطين الجن في شياطين اخطر منهم اسمهم شياطين الانس شياطين الانس الخطيرين دول آه كلامهم خطير برضه اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول ايه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد شوف شياطين الإنس دول وشوف الصفات اللي قلناها دي حاجة كأن ربنا سبحانه وتعالى بيرسم لنا صورة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لنا كده قال ما زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميه بأسمائهم هي دي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لما يجي يتكلم يعجبك كلامه قوي في الدنيا كلام دنيا تنبهر وتنبسط بيه دماغ ويشهد الله على ما في قلبه ويحلف لك انه صادق هو الشيطان خر- اخرج سيدنا ادم من الجنه ازاي خلاه كل من الشجر ازاي وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين ويشهد الله على ما في قلبه وهو اشد الخصام واذا تولى عارفين يعني ايه اذا تولى اذا تولى يعني اصاب ولايه بقى والي يعني يعني بقى مسؤول مسؤول عن اسره او مسؤول عن برنامج مسؤول عن آه، آه، مسجد مسؤول عن واذا تولى اصاب ولايه بقى مسؤول عن حاجه ساعه ما يبقى مسؤول عن حاجه مدير لحاجه آه، قيم على حاجه آه، اوامره هو في حاجه سعى في الارض ليفسد فيها مفسد ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله اتق الله ده أنت كلامك حلو اتق الله ده أنت قلت كنت بتقول كذا كنت بتعمل كذا كنت بتوعد بكذا كان في كذا وكذا أنت كنت كذا اتق الله أخذته العزة أنت تقول لي اتق الله أنت ايه أن ايه انت دي؟ انا اه انت مين عشان تقول لي انت مين اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد بقول ان الوعود عمل خطير جدا من اعمال الشيطان من اخطر اعمال ابليس الوعود وعدهم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعيدكم الفقر هي دي وعود الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا خداع وكذب كذب وإضلال وضلال دي كانت نمرة أربعة تاني بالاول ومش هسالك لان انا عارف ان انت نسيت وانت ما بتكتبش وانت معكيش ورقه وقلم النهارده فهعيد من الاول تاني بسرعه وجود اصرار على بعض المعاصي حتى رغم التوبه اثنين الموالاه القلبيه للفجار والفساق والكفار بالتعاون على الاثم والعدوان مشاهده المعصيه وعدم الانكار مخالطتهم والمزاح معهم والضحك آه، والتهاون في الدين ثلاثه التفات القلب الى الذنب اربعه الجهل بمكر الشيطان خمسة تعبيد النفس للشهوات بعض الناس بيعبد نفسه لشهوات يعني يجعل نفسه عبد لشهوة من الشهوات لنوم عبد للأكل عبد ل... لللبس عبد للمنظر والمظهر أحيانا تجد امرأة صارت تعبد المكياج بتعبد اللبس بتعبد الخروج تقول لو ما خرجتش هموت لو ما اقدرش اعيش من غير تلفزيون ما اقدرش اعيش من غير تليفون ما اقدرش اعيش من غير فلان ما اقدرش اعيش من غير فلانه ما اقدرش أع- اعيش من غير آه، كذا من غير كذا ت- التعبيد دي مشكله كبيره جدا ما اقدرش اعيش دي كلمه مصطفى صادق الرفعي عليه رحمه الله قال ان من محنه الانسان أن يجعل سعادته في كلمة محنة محنة إن إحنا نربط سعادتنا بكذا كذا بس كذا دي هي المحنة محنة شديدة جدا أن يعبد الإنسان نفسه لشهوة من الشهوات أيا كانت ايا كانت هذه الشهوه لذلك الانسان يتخلص من كل هذا بان يكون عبدا لله وحده سبحانه وتعالى سته الفراغ من اسباب الانتكاس الفراغ الفراغ العقلي الفراغ القلبي الفراغ الإيماني الفراغ العلمي الفراغ العاطفي الفراغ ده قاتل انك تسأل الانسان بتعمل ايه دلوقتي يقول لك ما بعملش حاجة امال قاعد فين بتعمل ايه مشتح اه والله ربنا يهديك ويتوب عليك هي دي المشكلة الفراغ ودي أحد أخطر أسباب الانتكاس أحد أخطر أسباب الوقوع في المعاصي والذنوب الفراغ ان يبقى انسان فاضي فاضي ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل لو ما شغلتش نفسك بالحق هتشغلك بالباطل هو ده واقع واقع عشان كده دماغك دي لو ما شغلتهاش بحاجه صح هتنشغل بغلط قلبك لو ما شغلتوش بحاجة صح هينشغل بغلط لسانك لو ما شغلتوش بحاجة صح هينشغل بغلط ده الواقع وده الخطر بعد الست أسباب دول لازم ندخل بقى في موضوع العلاج كفاية توصيف للواقع وتعريف بالأسباب وتعالوا ندخل على العلاج بس قبل ما ندخل على العلاج عايز اسمع الستة عايز اسمع الست حاجات الاسباب واحد الاصرار على بعض المعاصي اتنين الموالاة القلبية وانا باكد عليهم عشان تتوب منهم يعني لما بقول الاصرار على المعاصي انا عمال اقول وانت ساكت ليه قول تبت الى الله تبت من ايه تبت من ايه مش بتقول تبت تبت من ايه حدد تحديدا حددي قولي تبت من كذا الاصرار على المعاصي اتنين الموالاه القلبيه قول خلاص تبت بطلت مش هقعد مع الناس دول تاني مش هتكلم تاني ثلاثة الالتفات القلبي الى الذنب انسى ذنوبك بقى انساها انا عايز اي ارقام على التليفونات تتمسح اي رسائل تتمسح اي صور تتمسح اي مذكرات ذكريات تتشال اي حاجه تخلص من حمامك القديم تخلص أربعة الجهل بالشيطان الرجيم حلها سهل جدا دوام الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم خمسة تعبيد النفس للشهوات ما تبقاش عبد إلا لله عز وجل ستة الفراغ القلبي والعملي العقلي والعاطفي قول لي طب نملى الفراغ العاطفي ده ازاي حاجة واحدة بس نفسي تفرغ كل طاقة الحب لله كل طاقة قلبك على الحب لله فرغها لله وحده بس سبحانه وتعالى فرغ طاقة الحب دي قول له بحبك لربنا من قلبك من عين عيون قلبك وعيش معاه حب حقيقي بدل التهريج والخيانة والحب المحرم الباطل العلاج عارف نمرة واحد في العلاج لا تلتفت إلى الهالكين آه. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كان واخد أصحابه وبيفر من فرعون أنا عايزك تتخيل الموقف معايا تصوره عيش عيش الموقف كده سيدنا موسى ومعاه الآلاف من أصحابه بيجروا بيجروا ووراهم فرعون وجنوده بيجروا وراهم شافوا بعض قال أصحاب موسى إنا لمدركون مش بيقولوا له احنا كده ممكن فرعون يلحقنا قالوا لا فرعون لحقنا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي اللهم كن لنا ولا تكن علينا امكر لنا ولا تمكر بنا انصرنا ولا تنصر علينا انصرنا على من بغى علينا يا رب إنا لمدركون قال كلا مش هيحصل ليه قال معايا ربنا واحفظ مني الجملة دي ورددها على نفسك دايما إذا كان ربنا معايا مين يقدر عليا وما النصر من- من إلا من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده الشاهد احنا دلوقتي شايفين المشهد بعينينا اهو سيدنا موسى بيجري ومعاه قومه وفرعون وراهم بدأ فرعون شافهم وهم شافوا فرعون فقالوا سيدنا موسى الحق هيلحقنا قال لهم مش هيلحقنا كلا إن معي يا ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فذق كالطود العظيم ضرب سيدنا موسى البحر بعصايته انفلق البحر نصين بقى هنا في ميه واقفه بتهدر كده وميه واقفه بتهدر كده الميه عماله تهدر واقفه وفي الوسط ارض يابسه فس سلك سيدنا موسى طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا حدش هيدركك ولا تخشى ما تخافش ومشي سيدنا موسى واصحابه بمنتهى الامان لما مشوا ووصلوا الناحيه الثانيه وسيدنا موسى واقف طبعا عدي عدي عدي عدي عدي عدي لان سنه الانبياء انه يمشي ورا سير بهم سير اضعافهم واتبع ادبارهم فبعد اخر واحد عدى سيدنا موسى بيبص كده لقى فرعون وجنوده بيعدوا في نفس الطريق والميه واقفه طب ربنا سبحانه وتعالى وقف الميه وعمل الطريق كرامه لسيدنا موسى فرعون بيعدي ازاي فسيدنا موسى انشغل فبقى يضرب بعصاه البحر عشان يلتئم تاني عمال يضرب البحر عشان يلتئم تاني يضرب البحر فقال الله عز وجل واترك البحر رهوا ربنا قال لسيدنا موسى مالكش دعوة مشغول بيهم ليه سيب البحر زي ما هو هي دي اللي احنا بنقول عليها لا تلتفت ما تتلفتش الى الهالك دي النقطة اللي احنا عايزين نركز عليها الليلة دي تركيز مؤقت سريع ان اللي بيلتزم النهاردة بقى فاجأ ان هو مشغول الحق ده مش عارف واحد افتى قال كذا الحق ده حد قال كذا الحق ده حد عمل كذا الحق ده بيقولوا عليك كذا الحق ده بيعملوا كذا وكذا الحق ده يا عم انت مالك مشغول ليه قلقان ليه مشغول بالناس فيه ليه يا مش شيخ ده كتر اليومين دول مش عارف ايه, إيه عايزك تتكلم في كذا ويتكلم في كذا ده احنا عندنا في البلد بيعملوا كذا ده الناس بتقول كذا ده في ناس طلع واحد بيقول كذا ده بيخطب الجمعه بيعمل كذا بيسوي كذا ايه وقرينا ك- انا عايزك ما تلتفتش شوف من تربيه الله لسيدنا موسى اسمع كده اسمع قال سبحانه وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون سيدنا موسى بيقول يا رب انت اديت فرعون وقومه زينة وأموال وبيضلوا الناس بفلوسهم وبإمكانياتهم ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمواله ربنا سبحانه وتعالى كأنه قال لسيدنا موسى مش شغلك خليك في نفسك فاستقيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون رب سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين النقطة الأولانية عايز أهل الله أهل الخير أهل الحق أهل السنة أهل طلب رضا الله أهل الآخرة ما تنشغلش بالناس معلش ما تزعلوش مني أنا آسف عايز أقول إن أنا كنت خارج مصر بقالي أسبوعين لسه جاي فوجئت ان خطبه الجمعه النهارده كلها في موضوع انا ما كنتش عايز اخوض فيه خطبه الجمعه كامله في موضوع رضاع الكبير خطبه الجمعه في موضوع رضاع الكبير لا اله الا الله طب ليه كده فقالوا لي ده الدنيا مولعه الجرايد والمجلات والتلف... والقنوات الفضائيه والاذاعه وكل الدنيا بتتكلم في موضوع كل الدنيا بتتكلم في موضوع رضاع الكبير إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ده موضوع الأمة تتكلم فيه اه عشان واحد قال فتوى مش عارف الموظفة والموظفين و- وبقت مسخة وتهريج ولعب بالدين قلت طب ده حتى عيب عيب يعني انا لو ولادي قاعدين قدامي دلوقتي البنات الصغيرين والصبيان وسمعوا الكلام ده وقالوا لي يعني ايه يا ابي الكلام ده اقول لهم ايه تعرف انا قلت الواحد وهو بيتكلم وبيفصل في السؤال ده في سؤال زي كده في التليفون قلت له يا ابني آه، انت مش محتاج شيخ انت محتاج تربية البيت الاب والام عشان امك تقول لك كخ عيب هس ما تتكلمش في الحاجات دي اخرس البيت محتاج اب يقول لك عيب يا ولد احترم نفسك خليك انسان محترم مش يبقى كلام على اشده انا كلمتكم قبل كده يا مسلمين يا موحدين يا اهل الدين كلمتكم قبل كده ان المراه لما قالت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتطهر من الحيض قال خذي فرصه من المسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قالت تتبعي أثر الدم قالت كيف تتبع أثر الدم قال سبحان الله علميها يا عائشة في حاجة اسمها الحياء في حاجة اسمها الحياء واحد يقول لك يا عم الشيخ دي مسألة في الدين يا أخي ولا حياء في الدين هي دي اللي قال عنها سيدنا علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل يقول لك آه، سيدة عائشة آه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من تعلم الدين طب ما تشوفوا الكلمة دي اتقالت إمتى ده لما امرأة قالت يا رسول الله ماذا تفعل المرأة إذا رأت في المنام كما يرى الرجل مستغربة ممكن واحدة تشوف في منام زي ما يرى الرجل السيدة عائشة قالت لها غطت وجهها بثوبها وقالت فضحت النساء فضحت النساء وهو ده الحديث اللي فيه سبب لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين شوف الكلام كلام مستور كلام محترم كلام وقور كلام مؤدب النهارده واحده بتتصل في التليفون واحنا منعنا الاتصالات من شويه ها تتصل في التليفون آه، لا اقصد يعني في الفضائيات ما بكلمش على تليفون انا الحمد لله رب العالمين محدش يقدر يكلم في الموضوع ده ال- انها ت- تتصل وتحكي قصه علاقتها مع زوجها علني وعارفه ان الدنيا كلها سامعاها الكلام ده بلغني برضه ما شفتوش و- والشيخ يقول لا ايوه قولي يا بنتي قولي قولي قولي تقول ايه يا عم الشيخ يرحمون الله يرحمكم الأمة مش ناقصة البلد مش ناقصة فتن الدين مش ناقص كفاية أعداؤه هيجتمع عليه أعداؤه من الداخل ومن الخارج سبحان الله العظيم عشان نخلص المسألة للي نفسه يسمع مسألة رضاها الكبير كانت واقعة عين لا عموم لها يعني ايه سالم مولى حذيفة كانت له القصة دي والسيدة عائشة اللي روت الحديث والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم نؤمن به لما جت بعد كده تفتي به وئدت المسألة في مهدها ستنا أم المؤمنين زينب وأم المؤمنين أم سلمة رفضوا ومنعوا من الإفتاء بهذا الكلام وخلصت المسألة زي ما بقول لك كده وئدت في مهدها انتهت كانت هذا الرجل خصوصية له وانتهت القضية انتهينا نحن نؤمن ان الكلام ده حصل وان ده خاص بيه وان دي فتوى من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما نستحيش منها بالعكس ده احنا بمنتهى العزة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكده بوحي من السماء ولكن القضية انتهت اللت والحكن في ناس مرضى في ناس مرضى مريض بيحب يتكلم في الشهوات حتى لو ما عملش مزاجه ومتعته انه يتكلم انه بيتكلم في الشهوات في ناس كده في ناس ده مريض مريض محتاج يتعالج ان هو ما بيعملش حتى لو ما عملش انه عايز يتكلم وانه إن يتكلم مع واحده ان يتكلم كلام ده مريض فلذلك موقفنا من هذه المسألة يبقى واضح إيماننا بها لأن الحديث صحيح ومتفق عليه لا نتراجع عنه ولا نستحي منه وإنما ده حق حق حصل أما تعميمه فهذا باطل والقول به منتهي وممنوع خلصت ثم لا نتكلم في هذه المسألة مرة أخرى أبدا إنه لقول فصل وما هو بالهزل مش لعبة دي ثم في سياق المناسبة أحذر لازم أحذر بخطر الاستهزاء بالدين قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يا جماعة مسألة الكفر وخطورتها الكلام مش من عندي ولا فتوى وإنما دي أحكام شرعية إن اللي يستهزئ بشيء من الدين أيا كان يكفر وشوف السياق الآيات يقول ربي قول عز وجل جل جلاله سبحانه وتعالى يقول ربي وأحق القول قول ربي سبحانه وتعالى يقول ذو الجلال والإكرام ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب يعني لم لو, لو سئل الشخص ده بعد كده إيه اللي أنت بتقوله ده يقول ده كاريكاتير كاريكاتير ما أنا ما مش قصدي حاجة ده تهريج ده مش قصدي حاجة ده نكتة ده احنا بن بن بن- بنهزر ده ده مسألة بس يعني ايه كلام جر بعضه كلام جر بعضه يودي جهنم ولئن سألتهم ده ربنا بيتكلم عن مين عن الصحابة يعني ناس أسلموا بعد كفر وشرك وهاجروا مع رسول الله إلى المدينة وصلوا وصاموا واعتمروا وحجوا وخرجوا يجاهدون في سبيل الله وقالوا كلمة انتوا لو تعرفوا الكلمة اللي قالوها قالوا ايه قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء قالوا ده الجماعة العلماء بتوعنا دول بس بطون كده بتوع أكل وخلاص بتوع فتة فتجية بس دي الكلمة اللي قالوها أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء ساعة بقى حرب ما تلاقوهمش لكن ساعة الفتة تلاقيهم ده معنى كلامهم قالوا كده بس ربنا كفرهم مش مش مش الشيخ مش الفتوى مش الرسول ده ربنا ربنا أنزل من السماء قرآنا يقرأ ويتعبد به إلى يوم القيامة لسه مثبتة عندك الآية في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يعني ربنا اثبت لهم انهم كانوا مؤمنين وكفرهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين تعمل ايه انت دلوقتي في الموال اللي الدنيا هيصه بيه دلوقتي رحت المكتب بكره الصبح لقيتهم بيتكلموا في رضاع الكبير تعمل ايه جابوا جرايد شوف النكته دي سمعت امبارح قالوا ايه بيتكلموا وينكتوا ويهزروا تعمل ايه واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره اقفل المساله دي لا تفتح فمك بكلمة في هذا الموضوع لا بخير ولا بشر أعرض عنهم موضوع منتهي تماما مع اعتقادنا أنه دين لكن حال اليوم كان ليس كحال الأمس هو حالة الصحابي ده وانتهت القضية يبقى نمرة واحد لا تلتفت إلى الهالكين الكلام كتير والأخذ والرد وده اللي بقوله لك عشان وانت تمشي في طريقك لربنا ما تقعش ما تنتكسش ما تضلش لازم تحجم علاقاتك حجم ارتباطاتك حجم معارفك حجم مشاهداتك حجم سماعك تسمع مين وما تسمعش مين تقرا لمين وما تقراش لمين هي دي القضيه مش اي حد تسمع له في الدين ده كلام صح لو يسم... لو عدلكم فضفضه ديك من سنتين اول حلقات حلقات قلتها في هذه القناة من سنتين آه، لو رجعوها تاني تلاقيني بقول ان اي كلمة تجيلك ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة في جزمتك وارميها اي كلمة تجيلك ما عليهاش دليل مني او من غيري الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وخلصت القضية بس انتهينا عشان مشكلة اللي هي بتوقعك دايما طب أنا أسمع مين ده قال كذا وده قال كذا طب أتابع مين ده قال كذا وده قال كذا طب دول بيقولوا كذا ودول بيقولوا كذا أنت مشتت نفسك ليه؟ بتسمع ليه؟ مش أنت اللي بتجري بإيدك؟ لسه دلوقتي واحد بيقول لي كان في قناة قناة سحر وانا سمعت طب ايه اللي وداك لقناه السحر وانت عارف ان دي قناه السحر رد على مش عارف مين اللي هو بيشتم النبي على قناه مش عارف ايه انت ايه اللي وداك تسمع شتيمه النبي بودنك ايه اللي وداك انا دخلت على منتدى مش عارف ايه بسمع ايه ايه اللي دخلك يا ناس يا مسلمين يا موحدين يا عباد الله احنا عايزين ربنا عايزين الجنه السكك دي بتضل بتفتن بتضيع بتشتت انت عارف تسمع مين وما تسمعش مين تسمع ايه وما تسمعش ايه تمشي ازاي وما تمشيش ازاي انت عارف تصدق مين وما تصدقش مين انت عارف وبعدين عقليا كده ببساطه احنا مختلفين في مساله النقاب انا بقول ان النقاب فرض قولا واحدا وواحد بيقول النقاب مش فرض طب سؤال لو واحدة لبست النقاب اللي مش فرض تدخل النار تزداد معاصي وذنوب طب بنقول المزيكا حرام قولا واحدا الموسيقى حرام والأغاني طب لو واحد ما سمعش مزيكا وأغاني وسمع قرآن وذكر يروح جهنم يضل يجي يوم القيامة في حسابه ربنا يكسبها عليه سيئة انت ما سمعتش اغاني ليه بنقول اللحية فرض لو واحد اعفى لحيته ربنا يدخله جهنم عشان اعفى لحيته ربنا يكتبها عليه معصية انها مخالفة للدين ايه ايه تاني مختلفين فيه قولوا لي قولوا لي كل الخلافات اللي عندكم وقيسها على هذا المقياس انك لو عملت اللي احنا بنقول عليه وتقربت به الى الله سبحانه وتعالى الكلام ده يودي الجنة ولا يودي النار الكلام ده يعصم من الذنوب والمعاصي ويحفظ الدين ولا يضيع الدين هو ده اللي عايزين ننشغل بيه نبطل ننشغل ده بيقولوا ده بيعيدوا دول بيعملوا دول بيسووا الحق ده يا عم احنا هنحارب احنا عايزين نمشي للطريق لربنا وخلي اللي يقول يقول واللي يفت يعت واللي يلت يعجن ويعجن ويخبط ملناش دعوه واحنا يا رب ماليش غيرك ابات واصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك بس مشغولين بربنا مشغولين بعمل الحسنات ما تنشغلش عن ربنا ما تنشغلش بالناس اللهم اشغلنا بك عمن سواك اللهم اشغلنا بإصلاح عيوبنا عن النظر إلى عيوب الناس اللهم اشغلنا بالقرب منك والتقرب إليك عن التقرب إلى الناس اللهم اشغلنا بإرضائك عن إرضاء الناس اللهم اشغلنا بحبك عن التعلق بالناس اللهم اشغلنا بك عن أنفسنا وعن الناس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله يبقى نمرة واحد لا تلتفت إلى الهالكين مالكش دعوة بحد سيب الناس كلها في حالها وانت مع الله اتنين القرآن والصلاة إمام المتقين القرآن والصلاة آه القرآن أول ما تمشي في الطريق لربنا لو انشغلت عن القرآن دايما الجملة دي برددها على مسامعك كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك اتنين الصلاة الصلاة يبقى نمرة واحد ابدأ اتعلم القرآن اتعلم انك تقرأ قرآن صح اثنين انك تحفظ القرآن ثلاثة انك تفهم القرآن لسه بنعيد ونزيد ونقول ان في كلمات في الصور اللي انت بتصلي بيها كل يوم انت مش عارف يعني ايه الكلمة دي يعني ايه الجملة دي يعني ايه الآية دي هيضرك ايه لو جبت تفسير وقعدت تقرأ زي تفسير السعدي زي مختصر تفسير ابن كثير زي تفسير من التفاسير البسيطة اقول لك تفسير ايه السهلة تفسير القاسمي تفسير القاسمي آه هذه التفاسير السهلة البسيطة اللي تقرأ فيها وتفهم ايه المقصود بكلام ربنا يبقى نمرة واحد القرآن تتعلم تقرأ ازاي يعني ايه الغنة يعني ايه الادغام الاخفاء الاقلاب الاظهار تتعلم ازاي تقرأ قرآن اتنين ان انت تفهم قرآن تلاتة تحفظ قرآن وبعدين الصلاة الصلاة نفسي أفضل بقيت عمري أقول صلي أنت ما بتصليش ليه قول لي أنت ما بتصليش ليه وأنت بطلت صلاة ليه يقول لي ما بطلتش لا بطلت بطلت صلاة حلوة صلاة فيها اللذة والمتعة والقرب صلاة فيها الود والحب صلاة فيها قرة العين فين الصلاة دي النهاردة في تفريط في صلاة الجماعة ما بتنزلش الجامع ليه يا ابني اللي يصلي في البيت هم النساء الرسول قال لها صلاتك في بيتك خير من صلاتك خلفي من الصلاة خلفي الرسول قال كده لأم حميد الساعدية لما قالت للرسول والله إني أحب الصلاة خلفك قد قد علم قال قد علمت أن صلاة أنك تحبين الصلاة خلفي ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك خلفي ده سيدنا النبي ومن عجب انك تلاقي النساء عايزين يخرجوا المساجد ومش مأمورين بالخروج المساجد وان الرجالة الرجال اللي مأمورين بالخروج للمسجد مش عايزين يخرجوا للمسجد شفت العجب شفت العجب في تفريط شديد في صلاة الجماعة في تضييع لصلاة الصبح في سرحان في أغلب الصلاة من أكبر عوامل التثبيت حب الصلاة عشق الصلاة التنعم والتلذذ والتمتع بالصلاة دي متعة وحلاوة حاجة مختلفة في الحياة انك انت تصلي انك تقرب من ربنا انك تحس بالصلاة تخيل كده رفعت ايديك وانت بتقول الله اكبر تخيل كده وضع ايديك وانت واقف تصلي تخيل كده وضع ايديك وانت راكع وانت بترفع من الركوع وانت نازل للسجود وانت ساجد انا بقول على ايديك استمتع بوضع ايديك ايديك بوضع عينيك استمتع بوضعك في الصلاه سبحان الله العظيم كنت بتكلم عن دورة في آه، تدريبات اللياقة الإيمانية إزاي الإنسان يستمتع بالتركيز أطول فترة ممكنة إن الإنسان يبقى واقف في الصلاة ومركز التركيز اللي بتفقده بعد كده تماما تماما إذا دخلت المسجد وأقيمت الصلاة بمنتهى البساطة وعن طواعية ورضا كل الناس تقوم تقف قد قامت الصلاة كل الناس تقوم تقف بمنتهى الرضا والبساطة والسهولة والسرعة الكل يتصف في صف واحد الصغير والكبير الفقير والغني اللي لابس بدلة واللي لابس جلابية واللي لابس عباية واللي لابس آه، قميص بنطلون واللي لابس آه، كله يقف في صف عن تراضي رجله في رجله وكتفه في كتفه صف مستقيم والكل حريص انه يبقى الصف مستقيم يتعدل شويه ويتعدل قرب شويه ويقرب ارجع ورا شويه يرجع شوف شوف الجمال والمتعه دي كله ورا الامام الامام يركع كله وراه يركع الامام يسجد كله وراه يسجد الامام يقعد كله وراه يقعد زي بالظبط عن طواعية وبرضا ودون اكراه تخيل بعد لحظة كله يخرج من المسجد بس بس كل ده ما تلاقيش له معنى تاني الا هنا في المسجد الا هنا في الصلاه سبحان الله العظيم المتعه دي واللذه دي والحلاوه دي الصلاه الصلاه ثبات ثبات ثبات ثبات ثبات حقيقي انك تحب الصلاه وانا بنصحك لو عايز تثبت على الدين وتنجو من الفتن وتصمد امام اي بلاءات الاثنين دول القران والصلاه انك تكتر صلاه مش القضيه في ال 17 ركعه بتوع الفرائض لا زود الصلاه صلي 40 صلي 50 صلي 100 صلي 1000 ركعه في اليوم صلي زود الصلاه ومش شرط زي ما قلت لك قبل كده انك تصلي بالبقره وال عمران لا صلي بوضحها والم نشرح صلي والتين والزيتون وإذا وان انزلناه صلي باذا زلزلت والقارعه صلي صلي بان اعطيناك الكوثر وقل هو الله احد عايز ايه تاني بس كتر الصلاه مش شرط ترجع لحد ما وسطك يوجعك مش شرط مش شرط تسجد لحد دماغك ما تنمل مش شرط الركوع والسجود مطمئن عشر تسبيحات وعشر تسبيحات بس بس صلي كتر الصلاة دي من أكبر عوامل التثبيت واللي مشغول بالصلاة ومستمتع بالصلاة شوف سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكمان صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آه، صلى الله عليه وسلم آه، يقول ايه في السبعه الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه الراجل دخل المسجد وعلق قلبه لزق قلبه في السقف المسجد وهو خارج ساب قلبه في الجامع ومشي فقلبه معلق في المسجد متعلق بالصلاه نمرة ثلاثة لو صبرت لدبر الله لك ولو أنبت لرضي الله عنك آه، سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مرض 18 سنة عشان كده بقول لكل مريض وكل مبتلى اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين اللهم داوي مرضى المسلمين اللهم امسح جراحهم اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك لمرضى المسلمين العافية وامسحهم اللهم بيدك الشافية آمين آمين آمين آمين سيدنا أيوب مكث في المرض 18 سنة خسر فيها كل أمواله ومات فيها كل أولاده ولم يبق معه إلا زوجة وحيدة صابرة وسيدنا سيدنا أيوب مع هذا الصبر الجميل اللهم صبر مرضى المسلمين اللهم أنزل على قلوب مرضى المسلمين الصبر والسكينة والرضا اللهم رضهم بما يرضيك اللهم صبرهم على ما ابتليتهم به يا رب العالمين ال- سيدنا أيوب كانت شكوته إيه شوف وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شفت بقى ما قالش حتى يا رب اشفيني اشتكى هو ده اللي انا نفسي انك تتعلمه يا ناس قلنا في علاج الفراغ ان الانسان يبقى مشغول بربنا كل حبه لربنا وكل شكوته لربنا وكل طلباته من ربنا وكل تعلقه بربنا مشغول بيه بيحبه سيدنا ايوب ما قالش يا رب اشفيني اشتكى لربنا قال له يا رب انا مريض يا رب انا تعبان يا رب انا تعبت يا رب انا مش قادر رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين انا مضرور وانت رحيم بس بس تعرف تقول كده رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين خليك عليها بقى افضل قولها كده وانتظر رحمة الملك بأي الرحمتين انك تموت وتقابله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب او انه يشفيك ويرفع عنك البلاء ويمتعك بالعافية ويضاعف لك الاجر وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين كان سيدنا أيوب في مرضه زي ما قلنا انفض عنه أصحابه ومعارفه وأحبابه ومات أولاده وضاعت فلوسه ما فاضلش إلا زوجته وزوجته خرجت تقضيله شيء من الأشياء تأخرت وهو ما فيش غيرها يا فلانة يا فلانة يا فلانة ما بتردش تعب محتاجها فلما رجعت أقسم لا يضربها سبعين عصاية والله لا يضربك سبعين عصاية فلما عوفي عليه يمين انه يضرب الست الصبرة دي سبعين عصاية ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ربنا شفاه واجه مشكلة مشكلة إيه؟ اليمين اللي حلفه انه يضرب الست اللي صبرت معاه وثبتت معاه المده دي ال 18 سنه 70 جلده 70 عصايه يعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى دبر له الامر قال له هات 70 عصايه واربطهم في حزمه واضربها بهم ضربه واحده فكانك ضربتها 70 عصا شفت ازاي ليه ليه المهم ليه ليه ليه ليه ربنا دبر له الامر ده وعلمه ازاي يخرج من يمينه ليه انا وجدناه صابرا ليه نعم العبد ليه انه اواب فلما تبقى عندك مشكله اصبر وداعي لها يدبر لك لما يبقى عندك أزمة اصبر وخليك عبد مش رب ما تفتقدش على ربنا ولا تتطاول ولا تتصرف تصرف الأحرار خليك عبد اسمع الآية تاني وراجع اللي قلت لك ده كده ها يقول سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغثا حزمة فاضرب به ولا تحنس ما تحنسش في يمينك إنا ليه ليه ليه ده إنا وجدناه صابرا يا ترى في أسئلتي اللي على طول بقول لك عليها ربنا بيقول عنك إنا وجدناه صابرا يا ترى في أسئلتي اللي بقول لك عليها دايما من أنت وماذا تريد ربنا بيقول عنك نعم العبد ولا بيقول عنك بئس العبد يا ترى في سؤالي ليك من أنت وماذا تريد ربنا بيقول عنك إنه أواب ولا بيقول عنك إنه كذاب وانت ربنا بيقول عنك ايه ربنا بيقول عنك ايه ها يا ترى ربنا بيقول عنك صابره ولا ساخطه بيقول عنك نعم الأمة ولا بئست المرأة هي بيقول عنك أوابة ولا خداعة يا ترى انت كمان ربنا بيقول عنك ايه لما يخلص العبد لله يدبر الله له اموره ويصلح له احواله والله جل جلاله يمكر له اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا قولوا امين يا رب اللهم اعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا ربنا يمكر لك ويدبر لك وييسر لك ويسخر لك نفسي اختم بالحته الجميله قوي دي آه، وهو يقول سبحانه وتعالى وهو يقول سبحانه وتعالى عن الفجار والفساق يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا فربنا رد عليهم أوليس الله بأعلم بالشاكرين يقول لك يعني السباك والتباع وال وبتاع ال- مش عارف ايه هم دول اللي ربنا كرمهم وعرفوا الطريق لربنا ربنا يرد عليهم هم دايما كده يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ربنا يرد يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين اسمع كلام ابن القيم كلام زي زي لهطة القشطة زي العسل زي الفل اسمع الكلام الجميل ده فالرب سبحانه إذا علم من عبد أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك لما يعرف ان انت تستاهل عنده هو مش عند الناس مش الناس قالوا عن سيدنا النبي إن يتخذونك إلا هزوا إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله يقول هو ده بقى اللي بعثه ربنا نبي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم كانوا بيستهزئوا بالنبي كان م- من احد مشاكل المشركين شخص النبي كانوا رافضين شخصه لا ده لا فلذلك الناس مش مش مشكله الناس هو ده الموضوع اللي نفسي تعيشه ونفسي تخرج بيه من حلقه الليله ان ما يهمكش رضا الناس لان اللي اضل ناس كتير تعلق قلبي بالناس مش قلت لكم في قصة الأقرع والأبرص والأعمى إن الأبرص لما الملك قال له ماذا تشتهي قال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس لولا ان هو مراعي نظر الناس كان رضي كان رضي لكن منعه من الرضا ودفعه إلى السخط وباء بسخط من الله وغضب من الله مراعاة نظر الناس فلذلك سيبك الناس بتقول عنك ايه ربنا جل جلاله بيقول عنك نعم العبد انه اواب هو ده الموضوع ربنا يرضاك عبد هو هي دي القضية هي دي القضية الوحيدة في حياتك ان انت تنفع تبقى حبيب ربنا انت تنفعي ربنا يحبك هو ده الموضوع هي دي القضية إذا علم الله من عبد أهلية إنه يبقى أهلا إنه يصلح لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك عشان كده النقطة الأخيرة في العلاج احنا قلنا نمرة واحد لا تلتفت إلى الهالكين اتنين القرآن والصلاة إمام المتقين تلاتة لو صبرت لدبر لك ولو أنبت لرضي الله عنك أربعة انظر إلى جمال الطاعة وتأمل نعيمها واستمتع عشان نبقى خلصنا العلاج تبقى فاضله نقطة معانا برضو إن شاء الله انسى النظر إلى جمال الطاعة اسمع قول الله عز وجل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا لأول مرة في حياتي أتعلم من أسبوع واحد أو أقل إن أنا أبص لكلمة حسنة حسنة يعني اتصدقت بريال ده اسمه حس... بجنيه ده اسمه حسنة عملت حسنة قلت سبحان الله وبحمده مرة دي حسنة تأملت أنا كلمة حسنة حسنة من الحسن من الجمال من الحلاوة اسمها ايه بقى ها؟ قول قول قولي ساكتة ليه حسنة يعني الواحد لما يعمل حاجة من من الطاعات اسمها ايه حسنة يعني حاجة جميلة من الحسن والجمال ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي يعمل حسنة نحليها ومن يقترف حسنة يعملها نزد له فيها حسنة يعني هي حسنة وربنا هيزود حسنها وجمالها فشوف بقى متعة ان انت ت... تبقى الله الله الله لما تقرا ايه وتبقى مستمتع بيها انك تصلي ركعتين وتبقى من جواك كده بعد ما تخلص الركعتين السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله مستمتع مستلذ مستمخ هي دي من عوامل التثبيت على الإيمان والنجاة من الفتن إنك تستمتع بالطاعات إنك تتمتع بالحلاوة الحلاوة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فتبقى أعمال الإيمان بتحبها حبيبة ومزينة شوف لما تبقى حبيبتك جميلة رائعة باهرة مبهرة اللي هي الحسنة مش هو قال كده انت صاحبتني سنين طلعت من معرفتي بايه قال له علمت ان لكل انسان في هذه الدنيا محبوبا فاذا جاء عند القبر فارقه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري فالحسنات دي حبيبتي حبيبة قلبي روحي في الحسنات حسنات لأنها حلوة أصلها جميلة تأثرك بجمالها تفت... تفتنك تسلب لبك بحلاوتها وطعامتها الحسنة الحسنات الجميلة الرائعة تسبيحة سجدة آية قرآن صدقه في خفاء دمعه في خلوه مناجاه ودعاء خذ كلام ابن قيم فالرب سبحانه إذا علم من عبد أهلية لفضله ومحبته أهلية يعني يس- ينفع أهلا لمحبته وفضله ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين نعم إذا علم الله عز وجل من عبد حبب إليه ذلك ووضعه فيه شوف بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يحملك ويضعك في الموضوع ده ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك ثم ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أحسن من تربية الوالد الرحيم الشفيق المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه فلا يزال الله يعاملك بلطفه ويختصك بفضله ويؤثرك برحمته ويمدك بمعونته ويؤيدك بتوفيقه ويريك مواقع إحسانه وبره الله لما ربنا يتولاك أشد من تولي الوالد الشفيق الرحيم بولده لما ربنا بقى يسيرك يختار لك يشغلك يدبر لك يوصلك يصنع لك يحميك يحرسك فلا يزال الله يعاملك بفضله يعاملك بلطفه ويختصك بفضله ويؤثرك برحمته ويمدك بمعونته ويؤيدك بتوفيقه ويريك ويريك مواقع إحسانه وبره يقول لك تعالى هنا عشان أرحمك بالله عليكم اللي مشغول بده ينشغل بقى باللي الناس فيه والله أنا بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته